مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اسرار الكنيسه كلمه سر معناها نعمه خفيه غير منظوره ياخذها الانسان عن طريق الكهنوت وعن طريق عمل ظاهر ففي كل سر من اسرار الكنيسه توجد نعمه خاصه نعمه لا تراها النعمة الموجودة في المعمودية هقولها لكم على بعضها في الآخر مثلا سر المسحة العمل الظاهر هو دهنه بالزيت زيت الميرون والصلاة توسط الكهنوت النعمة الخفية هي حلول الروح القدس فيه ويصبح مسكن أو هيكل للروح القدس دي نعمة غير منظورة لا تراها نعمة غير منظورة لا تراها مثلا في سر الإفخارستية النعمة غير المنظورة تحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه حاجة ما بتراهاش لا تراها برضو بالتوسط الكهنوت والصلاة ومادة السر هي القربان كما إن في سر المسحة مادة السر هي الزيت في سر الكهنوت النعمة غير المنظورة هي السلطان سلطان الحل والربط سلطان ممارسة الأسرار الكنسية هذا الأسر السلطان أنت لا تراه نعمة غير منظورة عن طريق وضع اليد عن طريق النفخة المقدسة والصلوات مع كل سر من الأسرار توجد صلوات اللي هي صلوات طقسية معينة نسمي هذه الصلوات ليتورجية ليتورجية يعني صلاة طقسية خاصة بالأسرار أو خاصة بطقس الكنيسة عموما يعني في سر الزواج مع أنه أمام جميع الناس لكن اتحاد الاتنين برباط روحي لا ينفصل إلا بالموت أو الزنا أو تغيير الدين هذا الرباط الذي يجعل الاثنين واحدا هو نعمة غير منظوره تنال برضه بطريق الكهنوت نيجي مثلا للمعمودية هناك نعم كثيرة غير منظورة بالنسبة للمعمودية أول نعمة هي مغفرة الخطية الأصلية وكل الخطايا الفعلية السابقه للمعموديه يعني اذا واحد كبير في السن اتعمد يبقى تغفر له خطيته الاصليه والخطايا الفعليه السابقه للمعموديه ولهذا كان يلزم التوبه قبل المعموديه بالنسبه للكبار يلزم التوبه قبل المعموديه بالنسبه للكبار ويلزم الايمان قبل المعموديه بالنسبه للكبار غفران الخطيه غفران الخطيه ده تجده في اعمال 2 38 لما اليهود نخسوا في قلوبهم يوم الخمسين وقالوا للرسل ماذا نفعل ايها الرجال اخوه أجاب بطرس وقال توبوا شوفوا الكلام توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا يبقى آمنوا وبعدين توبة وبعدين معمودية لمغفرة الخطايا في أعمال 2 38 يشبهها في أعمال 22 16 ما حدث لشاول الطرسوسي ظهر له السيد المسيح امن بالسيد المسيح اختاره السيد ليكون اناء مختارا ورسولا للامم ومع ذلك لم تغفر له خطاياه الا بالمعموديه احسن واحد يقول لك امن فقط ده امن فقط ده شغل بروتستانتي لكن الكتاب ما يقولش الكلام ده اهو بولس الرسول امن ومش بس امن وجات له دعوه الهيه وراى المسيح بعينيه وسمعه فما لاذن ومع ذلك في اعمال 22 16 حنانيا الدمشقي يقول له ايه ايها الاخ شاول لماذا تتوانى قم اعتمد واغسل خطاياك قم اعتمد وايه واغسل خطاياك اذا خطاياه كانت لسه قاعده منتظره المعموديه مع انه امن ودعي وصار الرسول يبقى مغفره الخطايا وغسل الخطايا وبغسل الخطايا يحصل شيء جديد في المعمودية كل دي نعم غير منظورة ايه هي موت الإنسان العتيق وميلاد إنسان جديد على صورة الله موت الإنسان العتيق موجود في رمية إصحاح ستة اقروا رمية ستة من آية اتنين لآية ستة تلاقوا حاجات كتيرة خالص من ضمنها عالمين ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل انسان الخطيه يعني بيموت الانسان العتيق ويقوم انسان جديد على صوره الله ولذلك نقول ان المعموديه هي موت مع المسيح وقيامه مع المسيح بيموت انساننا العتيق ويقوم انسان جديد على صوره الله برضو تجد هذا الكلام موجود في رمية اتنين وتلاتة إن عالمين إن احنا دفنا معه بالمعمودية و... ومتنا معه عشان نقوم معه إلى آخره وتجدوها في كلوس اتنين اتناشر دفنا معه بالمعمودية آية صريحة واضحة دفنا معه بالمعمودية مين اللي دفن الانسان العتيق الانسان المحكوم عليه بالموت مات مع المسيح ويقوم انسان غير محكوم عليه بالموت موت مع المسيح وقيامه معه زي روميا 6 وكلوس 2 12 هذا الميلاد الجديد ميلاد الانسان الجديد تجدوه على الأقل في شاهدين في الكتاب المقدس تيتوس 3 5 ويوحنا 3 5 يوحنا 3 5 بيقول من لم يولد من الماء والروح لا يقدر انه يدخل ملكوت الله اذا الانسان بيولد من الماء والروح وفي تيتوس 3 5 بيقول لا باعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ففيها غسل وفيها ميلاد ثاني ويوحنا ثلاثة خمسة مولود من الماء والروح يجي واحد بروتستانت يقول لك ازاي الماء يقدر انه يولد انسان نقول له لا ده مش ماء بس ده مولود من الماء والروح يعني الروح يعني الروح القدس يعني الروح القدس بيولدنا ولادة جديدة في المعمودية الروح القدس بيولدنا ولادة جديدة في المعمودية ويولد انسان على صوره الله ومثاله ولذلك الكاهن يسكب جزءا من زيت الميرون في المعموديه ويصلي من اجل قدسيه الماء ومن اجل انتقال الماء من انه ماء عادي الى ماء يمكن ان يلد الانسان ميلادا جديدا ماء بالروح القدس اسمه طقس تقديس الماء في المعموديه تفتكرش المعموديه واحد بيجي يغطس بس ده قبل ما يغطسوه في المعموديه بيكون الكاهن صلى صلوات طويله ربما في وجودك او عدم وجودك لتقديس ماء المعموديه لكي يصبح ماء قادرا على ان يلد الانسان ميلادا جديدا اوعوا تفتكروا زيت الميرون في المعموديه ده من اجل سر الميرون لا سر الميرون ده بدهن الانسان بالميرون في 36 جزء من جسمه جميع مفاصله وجميع فتحات جسمه بيدهن بها بالميرون لكي تقدس اعضاؤه ومفاصله ومداخله ده في السر الثاني سر المسحه المقدسه اللي يسموها كريزما ويسموها سر المسحة المقدسة غير المعمودية خالص تيجي بعد المعمودية سر مستقل بذاته لكن الميرون في المعمودية لتقديس ماء المعمودية وبعدين في فايدة أخرى في المعمودية حاجة تانية سرية وهي اللي موجودة في غلطية 3 27 بيقول لأن جميعنا الذين اعتمدنا للمسيح قد لبسنا المسيح يعني ايه لبست المسيح يعني لبست البر الذي في المسيح لبست الصورة الإلهية التي للمسيح لبست الحياة الجديدة في المسيح وايه تاني في المعموديه في المعموديه تصير عضوا في الكنيسه لان ما دام صرت ابن لله يبقى تنضم الى جماعه اولاد الله وتصير عضوا في الكنيسه وبدون المعموديه ما تبقاش عضو الكنيسه في التعبير العام بالنسبه لنا تعبير لطيف يعني يعني الناس اللي العوام والبلدي والصعايدة والحاجات دي ما يقولش رحت عمة فلان رحت نصره ينصره يعني يصير نصرانيا بالمعمودية يعني دايما لينا تعبيرات غير التعبيرات اللغوية الجديدة ينصره يعني يصير نصرانيا وتيجي لعيد معمودية المسيح يسموها عيد الغطاس لأن غطس في الماء يعني بيدي اللفظ تعبير لاهوتي معين كل هذه الأشياء تأخذها في المعمودية وهي مواهب ونعم سرية لا تراها ولكن تأخذها بالمعمودية بالمعمودية أيضا تنال حاجة جديدة وهي الخلاص الخلاص إزاي؟ تلاقيها في مرقس 16 16 وبطرس الأولى 23 مرقس 16 16 بيقول من آمن واعتمد خلص ما قالش من آمن خلص من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن تقول له طب ليه ما قالش من لم يؤمن ولم يعتمد ما طبيعي لو ما امنش يبقى مش هيعتمد يبقى خلاص ده خارج الدايره ما دام ما امنش هيعتمد ليه فما فيش داعي من امن واعتمد خلص في بطرس الاولى 23 بيتكلم على الفلك بيقول الذي فيه خلص ثماني انفس بالماء أي المعمودية مثال المعمودية يعني الفلك اللي خلص فيه تمان أنفس بالماء مثال للمعمودية اللي بيخلص فيها الناس بتوسط هذا الماء هذه المعمودية احنا بنعمد فيها الاطفال ايضا حرصا على خلاص نفوسهم في ناس ما بيعمدوش الاطفال يقول لم يؤمنوا والكتاب بيقول من امن واعتمد دي من امن واعتمد من الكبار لكن الاطفال الكتاب المقدس جاب سيره لدي برضو لما في اعمال 16 أعمال 16 آية 31 على إيمان سجان فيليبي قالوا له آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك ودايما هم ياخدوا الآية دي ويقول لك شوف أه سجان فيليبي قال له آمن فتخلص أنا ما أحبش آخد جزء من الآية وأسيب الباقي خلينا كده صرحاء مع بعض وناخد الآية على بعضها بيقول له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك فهل كلمة إيمانه هو تخلص أهل بيته معقول دي إيمانه هو هيخلص أهل بيته ولا آمن فتخلص أنت وأهل بيتك يعني إيمانك يكون الخطوة الأولى التي تؤدي إلى خلاصك أنت وأهل بيتك ولذلك بعديها الآيات اللي بعديها أخذهم إلى بيته واعتمت هو والذين له أجمعون والذين له أجمعون بما فيهم الأطفال وبرضه في أعمال 16 إيمان ليديا بيقول لك فاعتمدت هي وكل الذين لها أجمعون كل أهل بيتها يعني كل دول ما كانش ليهم أطفال وفي رموز للمعمودية في العهد القديم فيها الأطفال يعني مثال لكده في كلوس 2 12 اللي بيقول مدفونين معه بالمعمودية جايب قبليها على طول ختان القلب لأن الختان كان يرمز للمعمودية بس الختان جزء من الجسد بيقطع ويموت رمز المعمودية اللي الإنسان بيم... العتيق بيموت كله على بعضه الختان كان بواسطته يصبح الانسان عضو في شعب الله ويدخل في عهد الله مع ابراهيم زي ما في المعموديه بتصبح عضو في شعب الله وتدخل في عهد الله طب الختان كان بيبقى امتى الختان كان بيبقى الواحد 8 ايام طب الطفل اللي بيختتن عمره 8 ايام فين الايمان اللي عنده ايه اللي يعرفه عن عهد الله مع ابراهيم اللي جه في تكوين 17 ولا يعرف حاجه لكن على ايمان والديه يختتن وبهذا الاختتان يصير عضوا في شعب الله وينال عهد الله لابراهيم كله على ايمان والديه خذوا مثلا خروف الفصح خروف الفصح كان بيقول لما أرى الدم أعبر عنكم في خروج 12 فيرمز إلى الخلاص بالدم في حكم بهلاك الأبكار ولكنهم يخلصون بالدم المرشوش على الأبواب ولذلك كان الفصح يرمز للسيد المسيح في كلوس الأولى خمسة سبعة يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا طب نشوف الفصح واللي بيخلص به الأطفال الأطفال دول يعرفوا إيه عن الدم يعرفوا إيه عن وعد الله لموسى يعرفوا إيه عن الأبواب المرشوشة بالدم يعرفوا إيه عن خروف الفصح ما يعرفوش حاجة خالص لكن بإيمان آبائهم وأمهاتهم اللي ذبحوا خروف الفصح وخدوا وعد الله لموسى ورشوا الأبواب بالدم وآمنوا بعبارة لما أرى الدم أعبر عنكم خلص الأطفال والفصح يرمز للمسيح والدم يرمز للخلاص ويبقى هؤلاء خلصوا بإيمان والديهم حاجة تاني اللي هي عبور البحر الأحمر عبور البحر الأحمر يرمز للمعمودية مية في المية كما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح عشرة آية واحد واثنين يقول آباءنا اعتمدوا لموسى في الماء في البحر الأحمر وتحت السحابة فبيرمز المعمودية طب اللي عبروا البحر الأحمر دول إيه إيمانهم كل واحدة ست حملت ابنها على كتفها ودخلت بيه ولا الطفل يعرف حاجة لا عن عبودية فرعون ولا عن أرض الموعد ولا عن عبور البحر ولا عن المعجزة ولا عن عصا موسى ولا يعرف حاجة أبدا بإيمان والديه اللي أمنوا حملوه على أكتافهم وخرجوا ونال الخلاص لذلك دلوقتي بدأ كثير من البروتستانت يؤمنون بعمودية الأطفال ولما أنا قعدت مع الإنجيليين في حوار بيننا وبينهم قالوا ما ما عندناش مانع الأطفال يعمدوا على إيمان والديهم وأعلنا هذا ونشرناه في الكراسة لأن الطفل ليه نمنع عنه الخلاص والكتاب بيقول دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم ليه نمنعهم وليه نمنعهم الخلاص وايضا لماذا مش بس نمنع عنهم الخلاص لماذا نمنع عنهم التمتع باسرار الكنيسه والتمتع بنعم العهد الجديد يقول لك ما امنش وهو انت لما تبعده عن نعم العهد الجديد هيؤمن ده الطفل يخش جوه الكنيسه ويحضر اجتماعاتها ويحضر الحانها ويحضر صلواتها ويحضر اسرارها ولو اشترطت الحكايه دي امال ليه بتتمسك بالايه اللي بتقول متبررين مجانا بالنعمه ليه الطفل تشترط عليه شروط وتستنى لما عقله يكبر وتستنى لما يفهم وبعدين تقول عمده ليه امال فين مجانا بالنعمه دي راحت فين اهو الطفل صحيح اللي تتربط عليه حكايه متبررين مجانا بالنعمه تقول وافرض ترك الايمان اقول لك اعتبره واحد من المرتدين اهو دخل في المسيحيه وارتد لو ما امنش لما يكبر تيجي عند الكاثوليك نقطة كده حساسة شوية الواحد يدقدق عليها يلاقي فيها حاجة برضو شوية كده الولد يعمدوه وهو صغير وبعدين يجي يدوله سر الميرون وعمره 12 سنة ويسموها confirmation او بالانجليزي confirmation confirmation يعني التثبيت تثبيت ليه قال يعني لما يكبر ويبتدي نثبته في المسيحيه نثبته ايه يا عم ده العيل بيؤمن اكتر من الكبار صدقوني العيل في طفولته تقول له باسم الاب والابن والروح القدس يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس تقول له المسيح صلب يقول لك المسيح صلب ولا يشك هو حد بيشك غير لما يكبر ويجي له سن الشك ده الطفل ما عندوش شك ابدا اللي عندهم شك هم الكبار ده الطفل اكثر ايمانا من الكبار عشان كده المسيح بيقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال في ايمانهم وبساطه الايمان نقطه تانية عايز اقولها اذا حطينا يعني الواحد لما يكبر هو الناس الفلاحين والغلابه واللي ما يعني على قدهم دول طبعا في فلاحين اقوياء وكويسين لكن في ناس غلابه ما يعرفوش كل الايمان طب هات لي انت واحد من الغلابه دول و... وقول له اشرح لي التسليس ولا يفهم حاجه ابدا ابدا ابدا فاكر زمان كنا في الدير انا ما اظن الحكايه دي كانت سنه 58 او 60 مش فاكر كان يافت الانبا اغاثن ساعتها لسه لسه ابونا اغاثن وكان بيجيب الفلاحين ويديهم درس الفلاحين الشغاله اللي عندنا في الدير فمره انا رحت بعد درس وقعدت مع واحد اسمه عم عبد ملاك هو توفى راجل كبير يمكن عمره 75 80 قلت له اخدته ايه النهارده يا عم عبد ملاك؟ اللي خدنا كلام ربنا قلت له كلام ربنا ازاي؟ يعني قال لي الانجيل قلت له الانجيل يعني ايه؟ قال لي يعني كلام حاولت افهم منه ولا حاجه. ده قاعد كده ما اه مبسوط. ويتصادف مره كنت موجود في الكنيسه بصلي وما وقفتش في خورس الاولاني بتاع الاسوس والحاجات دي وقفت في خورس التاني جنب عمود كده وقفت صلي يتصادف كان جنبي عم ملاك الناس بيصلوا وبعدين سمعته بيقول ايه يقول يا رب انا ما اعرفش اتكلم ما اعرفش اصلي وقول لي اي حاجه وقعد يقول كلام على قده تقول لي ده ايمان دي بساطه الايمان زي الاطفال احنا هنخلي الدين ده للفلاسفه للعقول الكبيره صدقوني حتى العقول الكبيره على قدها في كثير من الحقائق الايمانيه على قدها ده علماء اللاهوت متلخبطين مع بعض في طبيعه المسيح ومتلخبطين مع بعض في المطهر ومتلخبط ده انا لو اقول لكم الفروق بتاعه علماء اللاهوت اللي بنقعد في الحوار اللاهوتي مع الكنائس حاجه يعني ربنا يرحمنا وبعدين نقول نستنى لما يامن الطفل مآمن اكتر مننا هات لي اي طفل ولا تعمل له اختبار شخصي ولا ايه لهذا كانت الكنيسة تعمد الأطفال على إيمان والديهم طب اتفضل